انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
هو انت ممكن تتكلم مع حد ما تعرفوش بمجرد ان انت ارتحت له تعترف وتحكي له عن نفسك من غير ما تخاف تعالوا نتفق ونختلف ونضحك ونحكي ونعترف معايا انا اسماء ريحان وبرنامج اعترافات صباحيه على راديو تسعينات اف ام
اعترافات صباحية مع أسماء ريحان كل يوم أربع الساعة عشرة وربع الصبح على تسعينات اف ام
يا صباح الجمال والكريستال على مستمعينا ومستمعين تسعينات اف ام يومكم جميل ويوم حلو ان شاء الله وبسيط وسهل في الحر اللي احنا فيه ده ويوم صيفي عشان محبين الصيف يكونوا مبسوطين يا رب يكونوا مبسوطين آه ويا رب الشتاء يجي بسرعة لمحبين الشتاء زي كده صباح الفل عليكم لو احنا الاتن- احنا كبني ادمين عندنا اتنين option بنفكر فيهم او بنستخدمهم في كل تصرفاتنا او في كل القرارات اللي بنتخذها عقلنا وقلبنا لو احنا قاعدين في اوضه مقفوله ومعانا شخصين شخص منهم بيحبنا جدا اكتر من نفسنا مهتم بينا جدا اكتر من نفسه وشخص تاني هو مش care خالص مش مهتم بتفاصيلنا آم، مش مهتم بأي حاجة حتى ما بيهتمش يسمعنا وانت عندك تعب نفسي أو نفسيتك مش تمام مش مظبوطة آه، وانت في الأوضة دي مع الاتنين دول هتختار تحكي لمين اللي انت حاسس بيه في ناس هتقولك انا هحكي للتاني او الاغلب في الاول هيقولك انا هحكي للبني ادم اللي انا بحبه اللي هو بيحبني اكتر من نفسي اللي مهتم بيا اكتر ما انا مهتم بنفسي وحد تاني هيقولك انا هختار البني ادم التاني مع ان البني ادم التاني ده اصلا مش مهتم ان هو يسمعه ولا بيحبه ولا مهتم بتفاصيله استنادا على ايه لو جينا سالنا كل واحد آه اللي اختار التاني هيكون بيفكر بعقله شويه أم، هيقولك لان ده حد هيديني آه، رد عقلاني آه، يقدر يساعدني بطريقه منطقيه آه، ما فيهاش عواطف ما فيهاش مشاعر فممكن يكون آه، حله او مساعدته ليا عن طريق العقل اكتر آه، حاجه ما فيهاش مشاعر ما فيهاش احاسيس خاليه من الكلام ده كله هو الموضوع هيبقى منطقي لا اكتر اما البني ادمين اللي هم هيختاروا ان هم يشتكوا من من اللي هم حاسين بيه آه، ليه اللي بيحبهم اكتر من نفسهم ومهتم بيهم جدا آه، الناس دي هتقولك ان انا عايزه اختار ده لان اكتر حد حاسس بيا هو فاهم انا حاسس بايه حاسس بمشاعري آه، لانه عارف تفاصيلي كلها آه، عارف انا ممكن اكون حاسس بايه بيفهمني من صوتي من نظره عينيا انا زعلان انا فرحان فبالتالي هو متخيل ان ممكن ده هو اللي يديله نصيحه او يخفف عنه السؤال ده في كلتا الحالتين وكلتا الاجابتين هما إجابات صحيحة لأنه يعتبر سؤال آه، تقييمي شوية لو اخترت الشخص اللي بيحبك آه، هيكون اختيار آم، حسب مشاعرك آه، انت رحت له عشان هو بيحبك آم، وحاسس ان هو هيتضايق عليك وهيزعل عشانك وهيحس بيك اكتر آه، والاختيار التاني منطقي جدا ان البني ادم ده هيساعدك بدون اي مشاعر آه، لو انت اخترت الشخص اللي بيحبك ده هيكون آه، هيكون ده الاغلب هما اللي هيختاروا كده لكن لو انت آه، فكرت شويه واخترت الاختيار التاني هتحس ان انت بتختاره بعقلك اكتر لان البني ادم اللي بيحبك انت مش عايز تضايقه مش عايزه يتضايق عليك مش عايز تزعله آه، مش عايزه يتاثر عشانك آه، مع انه هيكون ناصح امين و- وجيد جدا على اسرارك آم، اما لو اخترت اللي مش هيسمعك او اللي مش مهتم بيك فهو اختيار منطقي وعقلاني ان هو هيديك نصيحه بعيدا عن كل المشاعر حلقتنا النهارده بتتكلم عن العقل والقلب وازاي مين فيهم بيأثر اكتر من التاني ومين فيهم بنقدر آه، نتحكم فيه آه، ونت- ونقدر ناخد قراراتنا طبعا ده بيختلف من بني ادم للتاني ودايما في صراع ما بين عقلنا وما بين قلبنا هنطلع فاصل ونرجع نسأل سؤال حلقة عقلك ولا قلبك هو اللي بيتحكم في قراراتك المصيرية في حياتك نطلع فاصل ونستنى تليفوناتكم على 0 ألف أربعة اتنين سبعة تمانية تسعة أربعة نطلع فاصل ونرجع تاني
وبعدين كل ما اخد خطوة ارجع اتنين العمر بيجري ساب السنين انا شاب لكن من جوه عجوز عندي جناحات بس محبوس مجروح بنزف طموح بدمي بكتب كلامي وبوح بسرح بتخيل بروح بغني ترد فيا الروح يمكن ده مش مكاني والزمن ده مش زماني وانا موهوم يمكن خيالي وداني لدنيا أو لعالم تاني أو أنا مجنون أو يمكن أنا نجم بس مفيش سماء عندي جناحات بس مفيش هوا أنا نجم بس مفيش سماء عندي جناحات بس مفيش هوا وبعدين سمع جوه مني صوتين صوت سابقني والتاني قديم صوت يدل وصوت يضل صوت يحرر وصوت يشل وبعدين هروح لمين بحلم ببكرة أنا طول الليل يجي النهار واصطبح كل اللي حلمته بيتمسح أوقات بحس إني سابق انتوا عايشين في الماضي وانا معاه بتخانق مكان انا شايفه مش هنا احلامي اقوى مني ومكمله انا نجم بس مفيش سماء عندي جناحات بس مفيش هوا انا نجم بس مفيش سماء عندي جناحات بس مفيش هوا انا نجم بس ما فيش سماء عندي جناحات بس ما فيش هوا شايف لبعيد بس ما فيش طريق عندي حكايات احكيها لمين وانا وحيد
ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم عن العقل ولا القلب وازاي بنختار بمين فيهم وبتختلف زي ما قلنا من حد للتاني مفيش حد شبه التاني وفي ناس بتقسم قراراتها المصيرية ما بين اللي تختاره بقلبها وتختاره بعقلها بس أحيانا ما بنقدرش نسيطر على الموضوع ده خصوصا القرارات اللي بتتاخد بالقلب زي القرارات اللي مش القرارات زي الحاجات اللي بتروح للمشاعر الحب الارتباط دايما بنلاقي ان العقل القلب غالب على الموضوع ده ولو ان في ناس بتعمل control على نفسها وبتحط plan 1 2 3 ازاي تختار بعقلها حتى لو كان الموضوع فيه مشاعر الناس دايما آه، بيحتاروا آه، انهم يتخذوا ياخدوا قراراتهم المصيريه آه، في حياتنا زي الوظيفه الجواز أم، بالمنطق والعقل ولا ولا انهم يسمعوا كلام القلب واللي ترتاح له نفسهم دايما في صراع ما بين الحتتين دول في احصائيات كتيره قوي اتعملت على الموضوع ده ودراسات كتيره بتقول ان كل اللي بيتبع القلب او مشاعره هم دول اكثر الناس سعاده في الحياه اللي بيتبع مشاعره و- وقلبه هم دول اكثر الناس سعاده في الحياه الدراسات دي اعتمدت على حاجات كتيره آه، واحصائيات وسالت ناس كتير جدا في طريقه في طريقه اتخاذ قرارهم آه، سواء القرار ده يتعلق آه، بامر زي شراء بيت آه، عربيه آه، مسار وظيفي آه، مسار مهني معين آه، تغيير مسار المهنه نفسه آه، فاكتشفوا في النتائج دي ان كل اللي اخد قرار بناء على قلبه هو اكتر ناس حققت نجاح في المجال المهني وعلى المجال ال- الاجتماعي او العلاقات الاجتماعيه هم اسعد ناس في نهايه المطاف 79% من الاحصائيه دي آه، اعتمدوا على العقل في اتخاذ قرارهم ولكن ال 79% دول مش هم الاكثر سعاده آه، في نهايه المطاف او في نهايه الحكايه بتاعتهم 21% منهم آه، قالوا او جاوبوا ان هم يتبعوا اللي حسوه بقلبهم او بمشاعرهم الاغلبيه كمان من الناس دي آه، اللي قررت انها تفكر آه، بعقلها او بالمنطق آه، ما كانوش بيدوا اهميه كبيره قوي لقلبهم او مشاعرهم او الاحساس اللي بيتعلق بالامر اللي هما بيتخذوا فيه قرار ده كانوا مخليين قلبهم ده جانبا جدا منحينه جانبا لان في نظرهم الموضوع آه، هو موضوع منطقي وعقلاني 100% م، القلب ملوش دخل فيه تماما آه، في كمان دراسة قالت إن في 16% من آه، ال- اللي هم غيروا وظائفهم بعد إن هم غيروا قرار أو اتخذوا قرار آه، بعقلهم غيروا استندوا على قلبهم أو إحساسهم آم، قالوا إن هم بعد ما غيروا طريقة تفكيرهم آه، وقاسوا آه، الأمر بمنطق القلب شوية أو بإحساسهم الناس دي بدأت تنجح أكتر في حياتها لأنهم اعتمدوا على الإحساس آه، في ناس لما تيجي تناقشهم آه، تقول له أنت بتعتمد على قلبك ولا إحساسك ناس مليون في المية بتعتمد على إحساسها بتقولك أنا مطمنة للبني آدم ده أو مطمنة للطريق اللي أنا هاخده وفي ناس تانية بتشيل القلب من كل القرارات المصيرية هو الموضوع عقلاني بحت منطقي بالورقة والقلم آه، في ناس آه، بتقول آه، ان قلبها هو اللي بيوجهها وفي ناس شايله القلب ده من الحسابات خصوصا لو كانت حاجه لا تتعلق بالمشاعر او آه، بالعلاقات الاجتماعيه فالشغل هو يعني عقل آه، اتخاذ آه، مصير آه، آه، قرار مصيري فهو عقل فقط آه، القلب ملوش دخل في الموضوع ده في مقولة بتقول ضع قليلا من العقل على قلبك حتى يستقيم وضع قليلا من العاطفة على عقلك حتى يلين آه، ولكن ازاي الموضوع صعب شوية مش سهل ازاي الطريقة ان احنا نحط قليل من هنا على قليل من هنا عشان نعمل توازن وايه كمية القليل بالظبط اللي هنحطها على العقل او على القلب عشان الموضوع يبقى متوازن الصراع ابدي مش هينتهي ما بين عقلك وما بين قلبك وتحس ممكن يكون الصراع خسران في الاخر اذا انتصر حد من الاتنين عكس ما انت كنت متوقع فهيجيلك خذلان وخيبة امل ان انت يا ريتك كنت اخترت بعقلك او العكس آه، بغض النظر عن مين اللي هيفوز فيهم في ال- في الصراع ده آه، بتحس وقتها ان انت خسرت مبادئك المنطق اللي انت كنت ماشي بيه فبتبدا تغير مسار تفكيرك تماما العقل طبعا هو سيد كل الموجودات في حياتنا هو المتحكم في افعالنا في تصرفاتنا نقدر نفكر ازاي ننجز نبدع آه، ن- هنع- هنصنع هن هندمر بيه هنهدم بيه آه، هنعمل حاجات كتيرة قوي دماغنا دي اللي شغالة طول الوقت يا إما هتشتغل آه، في حاجة حلوة نقدر نبدع بيها أو نقدر نبني ما ندمرش وفي نفس الوقت في عقليات طول الوقت بتفكر ازاي تدمر ازاي تهد بعقلك ده هتكتب وهتقرا وهتفهم كل حاجة حواليك آه كل بتوظف عقلك صح زي ما بيقولوا أما القلب ده هو سيد المشاعر العواطف هو المستشار الرئيسي عندنا إزاي نحب إزاي نكره إزاي نحسد إزاي نبقى مش راضيين على حياتنا إزاي نبقى راضيين بنفرح بالقلب وبنزعل بالقلب بنحس بحنية كل اللي حوالينا بقلبنا وكمان بنكون حنينين بقلبنا أو بنكون قاسيين بقلبنا هو المتحكم الأول في عالم الأحاسيس اللي احنا عايشين فيه ما يريد القلب ممكن يرفضه العقل والعكس فبتبدأ حرب رهيبة جدا ما بين العقول وما بين القلوب حرب دايرة طول الوقت ما بين نفسنا وضميرنا حرب مش هينتصر فيها أبدا إلا اللي بيتأذى قلبه من القلب فيروح للعقل والعكس بنبدأ إحنا نضطرب آه آه ما بيبقاش عندنا اتزان في مشاعرنا آه أو في القرارات اللي إحنا بناخدها فبالتالي بنعاني فترة من الوقت لحد ما نقدر نعمل التوازن ده وده مش سهل أبدا إن احنا نعمل التوازن ده احنا ممكن نعدي سنين من حياتنا كتير قوي واحنا مش قادرين نعمل البالانس ما بين العقل وما بين آه القلب الموضوع مستمر معانا والحرب مستمرة ولسه بنتكلم انت بتقدر تختار بعقلك ولا قلبك أكتر وهنطلع فاصل ونرجع نستنى تليفوناتكم على 0100 4 2 7 8 9 4 نطلع فاصل ونرجع تاني
ومش لاحق في الصدمات ما بتتوصاش كل ما اقول بطلت اتفاجئ تضحك ضحكه ما بفهمناش
ومخبية لنا ايه يا دنيا خبطة جديدة كل ثانية خضة تيجي ورا التانية وتفاجئينا بحكايات وقبل ما نفوق من صدمة بتلحقينا بالتانية اهدي بقى علينا شوية ده احنا ما فوقناش من اللي فات وانا كنت راضي بفرحي والهموم وحياة عادية أكل شرب نوم وطريقة عادي زي كل يوم يحوك فجأة ما اشوفش من الغيوم سقع سخن ما بلحقش استوعب كله اتلخبط كله بيتكركب وانا اللي كنت مظبط ومرتب اجدع طيار انا عكسه بعوم ومخبية لنا ايه يا دنيا خبطة جديدة كل ثانية خبطة تيجي ورا التانية وتفاجئينا بحكايات قبل ما نفوق من صدمة بتلحقينا بواحدة تانية اهدي بقى علينا شوية ده احنا ما فوقناش من اللي فات وانت اللي كنت في يوم بعيد عني بيني وبينك مسافات ايه اللي قربنا لبعض في ثانية اما الدنيا دي عليها حاجات وتودينا لسكة غريبة مع ناس ولا تخطر على بال تكسر واسند وعني بتعني ما بترساش ابدا على حال ومخبية لنا ايه يا دنيا خبطة جديدة كل ثانية خبطة تيجي ورا التانية وتفاجئينا بحكايات قبل ما نفوق من صدمة بتلحقينا بواحدة تانية اهدي بقى علينا شوية ده احنا ما فوقناش من اللي فات
ورجعنا لكم تاني ومخبيانا ايه يا دنيا دايما احنا دايما دي كلمتنا سواء اتبعنا بقى العقل او القلب اول ما بيحصل لنا حاجة بيقول هي الدنيا هي مخبيه لنا ايه تاني محدش عارف اللي بيتبع قلبه واللي بيتبع عقله هما الاتنين م- مفيش حد راضي عن اللي بيعمله او كل بني ادم فينا طول الوقت ما هوش راضي لما بيحصل موضوع وتكون فكرت بيه بعقلك بتقول يا ريتني كنت آه، نفذت القرار اللي انا كنت حاسه والعكس آه، ايهما الاقدر بقى بالاتباع العقل ولا القلب ده سؤال صعب جدا آه، اي طريق هنمشيه آه، ورا الاتنين برضو سؤال صعب ان احنا نحدده آه، في شاعر مسرحي ديموسي قال آه، اقرع باب القلب ففيه وحدة العبقرية وفيه الرحمة والعذاب والحب وفيه صخرة صحراء الحياة حين تتجبس أمواج الألحان يوما إذا مشتها عصا موسى يعني هو شايف ديموسي ده الشاعر والكاتب المسرحي شايف إن القلب هو أصل كل حاجة القلب اللي فيه العذاب فيه الرحمة فيه العبقرية خلى القلب اللي فيه كل حاجة القلب هو اللي بيمشي العقل آه كمان عنده رأي إن الست أو المرأة استلهمت المقولة دي كلها وخدتها لنفسها لأن دايما ال- الست عن الراجل آه دايما قلبها هو اللي بيمشيها أكتر آم، من الراجل ده منذ الأزل يعني آه، قلبها بيحوي كل المشاعر وكل المعاني اللي قال عليها آه، ديموسي آم، لأنها بالطبع الست بتبقى عاطفية أكتر من من الراجل آه، ولكن في ناس طبعا بيشوفوا إن ده عيب ونقص وقالوا إن الراجل دايما بيتفوق على المرأة لأنه بيملك زمام القلب وبيتحكم فيه آه، دايما بيت بيتكلم بالعقل دايما آه، مش رومانسي مش عاطفي زي الست لأن الست أول حاجة بتفكر فيها هو قلبها ومشاعرها أم، حتى لو الموضوع مش حب عاطفي حتى لو علاقات اجتماعية فبتلاقي الست أم، قلبها بيشتغل أول أكتر آه، وإحساسها أكتر من الراجل آه القاعدة دي في ناس بتشوفها إنها بتميز الست عن الراجل وفي ناس بتشوفها إن هي آه ضعف آه جامد جدا عن الست وشايفين إن الراجل أكثر تحكم آه في زمام الأمور آه، والرجالة طبعا بيشوفوا ان العقل ده سلطان هو الحاكم حتى في عواطفهم ومشاعرهم آه، العرب عموما يعني آه، بتقف عند الحدود دي فبتدي الحقوق للراجل ان هو قلبك ده ما تستخدموش او دوس على قلبك اتحكم بعقلك آه، وبتاخد من الست كمان اهم الحقوق آه، لانها بتدي القياده دايما آه، لقلبها فهم شايفين ان ده حاجه ضعيفه جدا وما ينفعش ان الست آه، آه، تكون دايما بتفكر بقلبها فبالتالي القائد هو الراجل اللي بيستخدم عقله اكتر وهي بطبيعه الست آه، اكيد ربنا يعني خلقها انها آه، مشاعرها مرهفه اكتر فبتفكر بقلبها الاول آه، هكذا تكون الانثى زي ما بيقولوا يعني آه، زي عشان كده تلاقيه العرب او في الطفل من هو صغير آه، لو لقوه بيعيط لا ما تعيطش الراجل ما ينفعش يعيط آه، فهم مش عايزين يعني في العرب عندنا او آه، في بلاد العرب مش عايزين ال- الطفل من هو صغير يستخدم مشاعره لا انت راجل لا ما ت- يعني لا ما, ت- ما ينفعش تعيط ما ينفعش تعبر عن مشاعرك المشاعر والعواطف دي لغة القلب فبالتالي لغة القلب دي عندهم فهي ضعف آه، مش مشاعر هم شايفينها ضعف جدا عند الراجل فبالتالي بيطلعوا الأطفال وهم صغيرين أنت عيب تعبر عن مشاعرك أو عيب تعيط مع إن ده حاجة مش صحيحة خالص كل مشاعر بنحسها لازم نطلعها سواء ست أو سواء راجل عايز تعيط فعيط عايز تقعد لوحدك فاقعد لوحدك عايز تفكر اقعد فكر لوحدك مش عيب ان اي حد يعبر عن مشاعره طول ما انت عامل كنترول على مشاعر معينة تحس نفسك ان انت مكبوت طول الوقت مش عشان انت راجل فبالتالي ان انت ما تعيطش آه ما تبينش ضعفك قدام اللي حواليك بالعكس كل ما بتطلع مشاعرك آه كل ما بتبقى اقوى من الاول آه المشاعر والعواطف حاجة لغة لازم كلنا بنستعملها حتى لو الراجل او الشخصية اللي قدامك شخصية بيقال عليها قوية جدا ولكن دي مش من القوة او صلبة شوية او جامدة ما بتعبرش عن مشاعرها قوي آه ولكن آه القلب لغته ساعات في مواقف معينة لازم هتظهر آم، زي الحب لو حد وقع في الحب هتلاقي آم، مفيش منطق مفيش عقل مفيش مبرر مفيش أسباب منطقية إن حد يحب حد أو أنت تسأل حد أنت بتحب الشخص ده ليه دونا عن غيره آه، هتلاقيه ممكن يعطل في النص كده ومش هيلاقي أسباب منطقية آه، هيقولك جميل حلو طريقة كلامه كويسة ولكن دي ممكن تتوفر في ناس كتير قوي لكن كسبب منطقي آه، لكيس زي الحب مش هتلاقي سبب منطقي ففي الوقت ده غصب عننا هو العقل مش بإيدينا العقل مش بإيدينا واقف ولكن خلاص القلب دخل في الحتة دي آه، فبدأ الإحساس فبدأت المشاعر آه، لأن الإنسان لا يحيا بالعقل وحده ولا يفهم بالعقل وحده ده عباس العقاد اللي قال كده ولكنه يحيا بالحياة احنا عايشين في مجموعة أحاسيس عواطف آه مع العقل آه بنلاقي العقل آه، في الحاجات المصيرية اللي احنا ممكن آه آه تكون حاجات مادية أكتر آه، هنلاقيه هو اللي بيشتغل في أي حاجة آه، اجتماعية حاجة خاصة بالعواطف بالحب هتلاقي القلب هو اللي بيشتغل آه، طبعا في ناس آه، بتكون استثناء من الموضوع ده آه، وبتكون بتتعامل آه، بعقلها طول الوقت آه، الناس دي يعني بيكونوا آه، غير هينين غير لينين شوية في الحياة آه، بيكون طبعهم جامد شوية آه، لانهم راكنين العقل خالص ملهو م- راكنين القلب خالص ملهمش دعوه ملهمش علاقه ده اكنه حاجه مش موجوده الموضوع عندهم واحد زائد واحد بيساوي اتنين موضوع عندهم جاف جدا مشاعر جافه جدا الى الى ان يقعوا بقى تحت آه، مظله الحب يعني فبيبقى غصب عنهم لكن عموما الناس دي بتكون آم، جامده شويه في التعامل آه، عنيفه شويه في حياتها مش مبسوطه احسن حاجه احنا لازم نعمل توازن ما بين قلبنا وما بين عقلنا وما بين قراراتنا الموضوع مش سهل ومش بسيط ولكن طول الوقت احنا بنحاول ومحدش يقدر ينكر ان احساسنا في الغالب بيكون سليم آه اللي احنا اللي بنحس ان هو بيحبنا فهو فعلا ممكن يكون بيحبنا واللي بيحس ان هو مش بيحبنا غالبا هو فعلا بيكون مش بيحبنا ولكن لازم نعمل توازن ما بين العقل وما بين القلب ودايما نقول نخلي بالنا من عقلنا ونخلي بالنا من قلبنا وإن شاء الله استناكم في الحلقة الجاية مع طرفات صباحية باي باي